واحدة من أخطر الأنماط الفكرية يلي تخسرنا طاقة ووقت وجهد ومال هو محاولة إرضاء الناس أو إرضاء الآخرين أو اللي نسميها بالإنجليزي people pleasing وبالحقيقة أكثر آفة تمنعك من أن تكون خلاق ومبدع يا ترى هل ممكن أن نتخلص منها وكيف ومتى نتعلم أن نقول لا للآخرين اليوم يسعدنا أن يكون معنا بالاستوديو آه، ضيف الحلقة دكتور القس آه، أمجد خليل آه، قسيس أمجد آه، أهلا وسهلا آه، قسيس أمجد هو راعي كنيسة الأولى في القاهرة وخادم وواعظ آه، حول العالم أهلا وسهلا آه، اهلا بيك حضرة السيس اشرف بشكرك لاستضافتي وبشكرك لاجل الحلقه هنتكلم فيها النهارده وبصلي كل كلمه الرب يبارك فيها كل الساده المشاهدين امين امين الرب يباركك جناب القسيس آه، قسيس احنا بينا بمجتمعاتنا العربيه او الشرق اوسطيه آه، دائما في عندنا ترند اللي هو محاوله ارضاء الناس من حوالينا آه، طبعا هذا بشكل عام لكن قد تكون بشكل خاص يمكن في ناس لسه الموضوع عندهم آه، لسه اصعب آه، واعقد آه، فحلو انه نرضي الناس حقيقة، حلو انه نكون لطفة والناس تكون مبسوطة عنا، لكن مش للدرجة اللي يكون هو آه، يعني واخذ همي وفكري و- وشغلي الشاغل. آه، بالبداية ما هو تعريفك يعني ال people pleasing او عملية ارضاء الناس؟
هو في البدايه جناب القسيس واحد قال ان ارضاء الناس غايه لا تدرك صحيح.
يعني مهما حاولت انك ترضي الناس مش هتقدر ترضي على الاقل خلينا نقول كل الناس صح.
علشان كده الشخص اللي بيسعى دائما لارضاء الناس بتكون حالته النفسيه والمعنويه حتى حالته الروحيه بتبقى طالع نازل ليه لان لو الناس شعرت بابتسامه رضا في وجوههم لو كلماتهم كلمات فيها رضا انا بكون مبسوط ومتشجع وبحب كل الناس لو سمعت اتقالت عليا كلمه سلبيه او ما شفتش الابتسامه اللي انا متعود عليها اصاب بالاكتئاب والاحباط هنا هنا انا وضعت نفسي اسير راي الناس واسير فكر الناس زي ما حضرتك تفضلت انه مش عيب ان احنا نرضي الناس ومش عيب الناس تكون مبسوطه لكن لا يتحول هذا الامر الى قيد لا يتحول هذا الامر الى الى هدف لانه مهما عملت عمرك ما هترضي كل الناس وبعدين ممكن ارضائي للناس يخليني انا اجي على نفسي صح.
واجي على بيتي وزي ما قلت حضرتك اجي على صحتي وعلى اموالي لمجرد اني انا ارضي الناس طيب وبعدين وبعدين يا ريت بعد ما تعمل ده كله هترضي كل الناس هيفضل دايما حد في مشكله معاك على سبيل المثال لو انت فاشل في ناس مش راضيه عنك بسبب فشلك لو انت ناجح هيغيروا منك ومش هيرضوا عليك صحيح.
فلا خير فيك وانت ناجح ولا خير فيك وانت فاشل فما تحاولش تعيش اسير لراي الناس وارضاء الناس لانك لن تصل ابدا الى ارضاء كل رب المجد يسوع المسيح ابن الله اللي ما فيهوش غلطه صح.
لم يرضي كل الناس قال لهم مره زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا فلم تبكوا جيت انا اكل واشرب قلت علي اقول وشريب وبقعد مع الخطاه والعشارين جاي يوحنا المعمدان لا بياكل ولا بيشرب برضه ما عجبكمش فده بيعلمنا ان احنا مستحيل نرضي كل الناس آه، جناب القسيس قسيس امجد يمكن تعودت علي انا بجيب شويه Yeah.
دراسات واحصائيات فكنت بقرا بواحده من الدراسات تقول انه هاي الدراسه انه الناس اللي يشعرون بالذنب آه، تقول هذول الناس اللي بيرضون الاخرين هم يشعرون بالذنب اذا اهتموا بانفسهم كان يعني مثلا انا ل- لو عملت رياضه او بروح ب- بشكل دوري بعمل فحوصات طبيه او بشتري ملابس جديده بين وقت واخر فهذول الناس اللي كل همهم انه يشغلوا الاخرين بيشعروا بالذنب لما بيسووا اي شيء آه، لنفسهم فسؤالي لك هل هل هو قله تقدير للذات هل هو ضعف تقدير آه، يعني شنو السبب انه احنا ما نعرف او للناس الاحبه اللي بيسمعونا مرات نحن نصاب يعني احكي عن نفسي بنفس الافه للاسف ما هو السبب انه محاولتنا الدائمه انه نرضي الناس آه، مرات بيكون السبب الأساسي إني بحاول أرضي كل الناس إني أنا بطبعي بحب الناس ولإني بحب الناس عايز أسعد الناس وعايز أشجع الناس ده طبعا شعور رائع ولا سيما طبيعة عملك لما تكون طبيعة عملي كخادم صح.
طبيعه عملي كراعي عايز احس ان انا محتوي كل شعب الكنيسه صح.
عايز احس ان انا مسدد كل احتياجاتهم المعنويه والنفسيه والروحيه لكن مهما عملت مش هقدر صح.
في الاخر انا انسان في الاخر انا محدود في الاخر كمان انا ليا ظروفي ليا بيتي ليا اولادي ليا نفسيتي فلو انت حطيت نفسك في اطار انك مهتم جدا بارضاء الناس انت هتخسر ثلاثه رقم واحد مش هترضي ربنا لانه بقوا الناس رقم واحد رقم اتنين مش هترضي كل الناس في ناس تقع منك في الوقت اللي فيه بتدي اهتمام 90% بشخص معين او عيله معينه هيقع منك ناس آه، لان انت انت انسان واحد في الاخر صح.
ومحدود كل شيء هتخسر كمان دي اوحش حاجه تخسر نفسك صح ليه لان انت صرت اسير هم مبسوطين ولا مش مبسوطين هم فرحانين ولا زعلانين وخليني اخد بعد اذنك مثل من كلمه الله نعم.
نشيد الانشاد اصحاح واحد عروس النشيد بتقول بنو امي غضبوا عليا يعني إيه غضبوا عليا زعلانين مني وانا مش بعجبهم طب انت قصرت معاهم قالت بالعكس بتقول جعلوني ناطوره الكروم يعني خلوني الحارس والغفير اللي بيحرس الحقول والزرع يعني هم المفروض يرضوا عنها ويشكروها رغم انه شغلوها واستنزفوها واستنفذوها وعشان تحرس وتتعب في الاخر ما عجبتهمش طب وانت اخبار الحقل بتاعك ايه اخبار بيتك ايه اخبار ولادك ايه اخبار شغلك ايه عارف تقول ايه اما كرمي فلم انطره يعني انا ضحيت بوقتي صح.
وبراحتي نعم.
وبصحتي وبمالي علشانهم في الاخر لا هم رضيوا ولا انا راضي على نفسي وعلى حالي اذا ابدا رقم واحد بارضاء الكبير اللي فوق وافتكر الايه اللي قالها سليمان ان ارضت إن, ان ارضت الله طرق انسان جعل اعداءه ايضا يسالموا استأذنك كمان مش بس الموقف الكتابي ده في قصة مشهورة عندنا احنا كعرب في الفولكلور عن جحا يا.
عارف قصة جحا وأبوه لما كان جحا كان معاه حمار وبعدين جحا خد ابنه معاه وركبوا الحمار وماشيين بيه رايحين مشوار ناس شافوهم قالوا راجل حرام عليك انت بتستقوى على الحيوان الحمار الضعيف ده يركبوه اتنين مع بعض راح نزل ابنه وهو ماشي قابلوه ناس تاني يا راجل حرام عليك انت الراجل الكبير القوي راكب على الحمار والطفل الغلبان ممشيه على الارض راح نزل من على الحمار وراح عمل ايه ركب ابنه بعد شويه قابلوه ناس تاني انت ما ربيتش ابنك ابدا بقى الولد الصغير يبقى مرتاح وانت الراجل الكبير تمشي على رجليك راح نزل هو وابنه من على الحمار او انتوا راجل مجانين معاكم حمار وماشيين انتوا الاتنين على رجليكم اخر ما غلب هما الاتنين شالوا الحمار ومشيوا بيه ده بيقول لنا عمرك ما هترضي كل الناس صحيح.
مهما مهما عملت صحيح آه، طبعا قصة حقيقة أو طرفة بس من واقع الحياة آه، آه، جناب القسيس يعني ايضا الدراسات بتحكي انه سلوكياتنا يعني البيهيفيرال السلوكيات آه، لما بنيجي نحكي على موضوع ارضاء الناس او ال people pleasing تقول الدراسات انه دائما تقترن بفكره مرجعيه وغالبا هاي الفكره المرجعيه تاسست من ونحن صغار يعني نعم. صغار بالعمر نعم. فمثلا ال- كان تكون المحبه دائما مشروطه نعم. يعني فكره مثلا وانا صغير اذا تجيب درجه جيده Yeah.
فانا راح احبك اذا حتصير ب- بنت كويسه آه، فانا راح احبك فالمحبه المشروطه ف... فلما كبرنا بحسب علماء النفس يعني حكوا لنا انه لما كبرنا انه انه هاي الفكره انه انت لازم تعمل شيء بالمقابل نعم.
حتى الناس ترضى عليك وحتى الناس تحبك وحتى الناس آه، تعطيك الموافقه والابروفل و- وبتطبطب عليك آه، بس آه، شكرا على ال- يعني ال- عجبتني بصراحه انه راح نخسر الله وراح نخسر الناس وراح نخسر نفوسنا فهو فعليا قد يكون عكسيا يا طب آه، حاب اسالك سؤال آه، آه، جناب القسيس طيب هذا اللي تفضلنا فيه على المستوى الشخصي وعلى المستوى ال- العلاقاتي بس على المستوى الروحي يعني بولس آه، بيحكي ان كنت بعد أر- ارض الناس نعم.
فلو كنت بعد ارض الناس لم اكن عبدا ليسوع المسيح نعم آه، ماذا نفعل لما ارضاء الناس يعني وارضاء الله يكونون بمكانين مختلفين يعني ازعل الناس ولا ازعل الله ولا نعم يعني حابين نكلم الاخوه المشاهدين نعم هو عاوز يقول أنا أرضي الله رقم واحد وشيء طبيعي إن أنا أكون بدور على الناس وأهتم بالناس لكن إذا تعارض إرضائي لله مع إرضائي للناس فهنا يكسب إرضاء الله رضا الله ليه؟ زي ما واحد في مرة قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني أنا أرضي الناس طول ما إرضائي ليهم يتوافق مع كلمة الله مع مشيئة الله أنا النهاردة راعي وحد طلبني وقف معاي عندي ظرف صعب عندي عملية إن شاء الله يقول لي تعالى الساعة 3 الصبح لو أنا أرضيت وجيت وقفت معاه ربنا مبسوط ربنا راضي لأن اللي أنا بعمله ده في مشيئة الله صح.
لكن لو أنا بتبع الناس وارضي الناس على حساب كلمة الله أو حتى على حساب المصلحة اللي ضد شعب الله وعمل الله هنا هذه الحالة لا تعتبر إرضاء للناس بل معصية لله برضو عشان أكون أمين حضرة السيس مرات في ناس بترضي الناس ليست حبا في الناس لكن هذا الشخص بيعاني من عدم قبول او قله ثقه في النفس انا مش واثق في نفسي انا حاسس إن القسيس اشرف مش بيحبني انا حاسس ان انا في نظره مش حاجه كبيره فما اصدق القسيس اشرف يطلب اي طلب حتى ولو مكلف حتى لو على حساب وقتي على حساب صحتي واعمل لك اللي انت عايزه قال ليه بعمل كده مش حبا في القسيس اشرف بس عشان انال رضا القسيس ابتسامه رضا عشان لما يتكلموا عليا يتكلم عني بطريقه ايجابيه ففي ناس بترضي الناس على حساب صحتها وعلى حساب نفسها لكي ما ينال كلمة شكر ده ممكن يستلف علشان يدي الناس صح. ده ممكن يسافر بآلاف الكيلومترات علشان يرضي ويبسط الناس هو بيدور على نظرة إعجاب نظرة قبول بيدور على رغبة لكن عجبني الشاهد اللي حضرتك قرأته ده بيقول لنا الرسول بولس لما قال الكلام ده إن كنت بعد أرضي الناس أنا مش عبد للمسيح أنا ربنا رقم واحد أنا أرضي الناس فيما يتوافق مع مشيئة الرب وبرضه قال نقول انه بولس ما كانش فارق مع الناس وبيعمل اللي عايزه لا ده بولس مره قال صرت لليهودي يهودي.
يهودي لليوناني يوناني صح.
عشان اربحه للمسيح صح.
لكن اذا كنت هربحك للمسيح ده يتعارض مع كلمه الله لا كلمه الله رقم واحد صح. الرب رقم واحد مرة تانية قال إن كنت بعد أرض الناس مش بس لست عبد المسيح ده قال أقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر ولكن الذي يحكم في هو الرب بس هي قاعدة ارض ربنا ربنا ينولك رضا الناس اقلب مع ربنا حتى لو ولعت صوابعك شمع عمر الناس ما هترضى عليك طيب آه، قسيس لو لو حابين نرتب الاولويات يعني يا.
آه، واحنا بنحكي على الله ورضا الله والناس نعم.
وحوالينا وطبعا في اولويات ثانيه مثل البيت مثل الاصدقاء نعم.
آه، كيف ممكن نحط الاولويات بشكل صحيح يعني نعم.
مين يجي قبل مين نعم آه، أنا شايف رقم واحد أرضاء الله الله واحد ليه بقول ارضاء الله مش عشان بس هو الله وعشان هو الكبير لانه الله بيديني حكمه وبيديني فهم صح.
وعلى فكره بعد ما ترضي الله في وقت معين انت ما ترضيش نفسك بعد الله لا ترضي بيتك ترضي شريك حياتك ترضي اولادك ترضي الناس اللي انت وسطيهم ومرات كتير يتعارض الاتنين مع بعض إيه، بيتي ولا فلان اللي عايزني انا ولا مراتي ومراتي ولا اولادي خد بالك كلهم دول غاليين عليك عشان تعرف مين number 1 مين number 2 لازم تكون انت في مشيئه الله ومخافه الله واللي بيحركني مش المكسب اللي بيحركني مش ارضاء فلان ولا زعل فلان اللي بيحركني كاني بقول للرب هو لو انت مكاني كنت تعمل إيه يا رب انا لو الرب يسوع مكاني في الموقف ده هل يتقاعس هل يتكاسل أم يجري ويلهث لكي ما ينقذ ويساعد ويسدد ويشدد الآخرين أنا محتاج تكون علاقتي قوية مع الرب ويكون الهدف زي ما الكتاب افعلوا كل شيء لمجد الله صح.
أنا لما بقف مع الأسيس أشرف مش بس عشان ما يشكرني ولا ما يشكرنيش عشان مجد الله انا لما واحد محتاجني وانا اقدر اسدد احتياجه المادي ده المجد الله انا بعمل كل حاجه عشان امجده قبل ما يكون الهدفي ان انا ارضيه لان كمان في مشكله عند الناس انا خليني النهارده اعمل مع واحد خمسين موقف ممتاز ممكن الخمسين موقف يتمسحوا بسبب موقف موقف صح.
موقف واحد يمسح دي طبيعه البشر زمان واحد بيسال قسيس قال له الناس عاملين ايه معاك قال له الناس بيعملوا مع الحسنات بتاعتنا زي الهنود في الميت بتاعهم وبيعملوا مع السيئات بتاعتنا زي المصريين القدماء مع الميت بتاعهم قال له مش فاهم قال له الهنود لما يموت واحد بيعملوا ايه قال له بيحرقوه قالوا القدماء المصريين لما بيموت واحد يحنطوه.
قال بيحنطوه آه.
قال الناس يحنطون السيئات ويحرقون الحسنات صح.
فممكن موقف ضيع كل اللي انت عملته اذا ارضي ربنا وهو بيديك رضا ونعمه في عين الناس صح طيب آه، قسيس يعني انا لانه حتى نكون من واقع الحياه واحنا نعم.
برنامج نقطه صراحه نعم.
يعني حابين آه، نحكي بصراحه نعم.
و- وكونك يعني قسيس و- وراعي وانا ايضا راعي و... نعم. فبنقابل ناس كثير وفي مشاكل كثير خصوصا نعم. من هالنوع هذا كثير مرات ناس بيحكوا لي انا يعني حقيقه كم هائل من الناس تعاني من هاي المشكله يعني نعم. وتؤرقها نعم.
بس في ناس دائما بسمع هذا يقولوا لي قسيس انا من هسه وجاي يعني من هسه وطالع من هسه ورايح راح ابلش او راح ابتدي آه انه اوقف ارضي الناس بس العلاقات ال- القديمه اللي الناس تعودت عليها صعب لانه بيقول لك خلص هم هذول الناس تعودوا على آه، اشرف نعم.
او او أسلوب قسيس معين.
امجد او اللي, اللي احنا نسوي ون... فانت م- آه، لما تغير القديم حي- حيحل يحكي لك انه نعم.
نعم. اخ امجد تغير علي صحيح.
صحيح. اخ اشرف تغير بس من هلا وطالع نعم.
نعم. كيف ممكن ان مش نرضي كيف ممكن نتعامل مع العلاقات اللي عمرها سنين اللي كانت تسير بنمط معين آه، من اول وجديد أقول نقطتين بسرعة اتفضل.
رقم واحد لا تحرج أن تقول لا ما تتكسفش تقول لا Yes.
مش اقول لك على الحاجه اللي مش قادر عليها لا ممكن اكون قادر عليها بس برضه اقول لا لان انت يمكن تعبان او يمكن عندك اولويه او عندك البيت محتاج لك او انت محتاج ترتاح فما تتكسفش انه يجي عليك وقت تقول لا لانه خد بالك لو انت في نفس الموقف وطلبت منه شيء هو لن يحرج ان يقول لا صح.
طالما هو لن يحرج اذا اذا انت ايضا لا تحرج صح.
رقم اثنين عندما تود أن تنسحب من علاقات لكيما تكون علاقات صحية لا تنسحب مرة واحدة لكن اتبع سياسة الانسحاب التدريجي يعني الأسيس أشرف يتعود لو اتصل بي 15 يوم في اليوم برد عليه فخد عليا في كل شيء بيعمله بيتصل بي 15 مرة دائما موجود بالظبط ما ينفعش اخد قرار يرن عليا في يوم تاني ما ردش ولا مره لا ال 15 ممكن اخليهم 10 8 أربعة بعوده بالتدريج تعود.
إن أنا مش موجود باستمرار فما تديش كل الحب والاهتمام مرة وتسحبه مرة واحدة انسحب بالتدريج ودايما ما يحفظ العلاقات الحدود صحيح الحدود في العلاقات يحميها صحيح.
زي لو حضرتك سايق العربية وأنا ماشي وراك بالعربية لازم أسيب جاب بيني وبينك علشان لو حد فينا فرمل ما نخبطش في بعض فمحتاج في العلاقات يكون في حدود وأنسحب تدريجيا حتى هذا الشخص يتعود أن هذا الشخص الذي كان متاح باستمرار لن يكون مثل الأول صحيح هو حقيقة نقطة مهمة جدا قسيس احنا مرات نتخيل لما نخلي حدود او باوندريز فهذا قلة محبة خصوصا يعني ب- بنمطنا ال- ال- او بيئتنا Yeah.
الشرقية والكنسية حتى انه لما بنخلي حدود فهذا قلة محبة او بس حق او نخسر الطرف الثاني حقيقة احنا بنحافظ على هذا الطرف نعم.
لما نرسم آه، حدود ونحط آه، آه، علاقات واحنا بنختم الحلقه آه، قسيس امجد اتذكر مره حضرتك آه، حكيت انه الصليب عباره عن آه، نعم.
آه، خشبتين آه، نعم.
عموديه صحيح.
وافقيه مظبوط.
فالخشبه العموديه هي اللي بالارض صحيح اللي تحمل الخشبه الافقيه صحيح.
فكل ما علاقتنا مع الله العلاقه العموديه استقامت بالظبط آه، ممكن تشيل آه، العلاقة الأفقية مع الناس من حوالينا ال- للأسف مرات نحن نحاول أنه آه، يعني نخلي ال- الأفقية تستقيم آه، و- وبالأخير لا راح تستقيم الأفقية وعلى مع الناس وحتى حنخسر علاقتنا مع الله لأنه ما راح نكون واقفين على أرضية صحيح آه، صلبة فدائما الأرضية الصلبة هي نعم.
هي معرفة الله و- وشخص الله فعلا
طيب شكرا جزيلا آه، حضرة القسيس ربي يبارك حياتك أحبائي المشاهدين آه، كنتم معنا في برنامج نقطة صراحة ربي يسوع يبارك حياتكم